لكي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل لقاءنا مع التعوذات القرآنية المباركة وهذا هو لقاؤنا الأخير مع التعوذات القرآنية وبعد ذلك إن شاء الله نبدأ مع التعوذات النبوية وحبلها طويل ومداها واسع ونسأل الله أن ينفعنا ببركة القرآن العظيم وبركة نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم النهاردة احنا هنعيش مع استعاذة تهم الشباب بالدرجة الأولى والله مش الشباب لوحدهم كمان ده تهم الشباب وكبار السن أيضا ده الاستعاذة دي استعاذة من الشهوات عارف الشهوات أظن محدش اسمه مش عارفها إيه هي زين للناس حب الشهوات من اللي زين من زين حب الشهوات للناس الله عز وجل ابتلاء ابتلاء مين هيقع ومين مش هيقع او مين زين الشيطان عشان يبعدك عن ربنا طب ايه هي الشهوات التي زينت للناس اسمع معايا كده زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب شايف الشهوات أو ربنا سبحانه وتعالى بدأ بإيه بدأ بالنساء زوين للناس حب الشهوات من النساء فأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والنبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا فتنة النساء طيب ده والله أنا اتصلت علي زوجة عندها ستين سنة وزوجها عنده سبعين سنة يعني في المرحلة الأخيرة أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين شوف الشكوى إيه بتشتكي إن زوجها ابن سبعين سنة يعني المفترض شعره أبيض والمفترض إنه قاعد في المسجد ليل ونهار أو ماسك المصحف ليل ونهار يلا حسن الختام ده القرآن بيقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يعني الواحد أول ما يوصل سن الأربعين يقول كفاية دنيا كده كفاية دنيا كده يبدأ من سن الأربعين يخلي جانب الآخرة أعظم إن كان بيدي حق الآخرة ساعتين قبل الأربعين يدي عشر ساعات بعد الأربعين لأن خلاص المسألة بدأت العد التنازلي فشوف ابن السبعين مراته بتشتكي منه تقول إيه قاعد ليل ونهار قدام العهر كليب آه العهر كليب اللي هي قنوات الفيديو كليب اللي بيسموها الزينة كليب والرذيلة كليب والكلام ده ويضرب أرقام عشوائية يتعرف على بنات ويقابل بنات في مطاعم والكلام ده وعايزها تسهر معاه عايز زوجته تسهر معاه بتقول وأنا بحب أصلي الفجر فبنام بعد العشاء أنا أقصى حاجة الساعة تسعة طب يا عم الله يهديك ويرضيك قال لا انا راجل وليه احتياجاتي يا عم راجل مين الله يهديك روح انت بتعمل ايه بس حتى ابو الشعر الابيض الشيبة اللي قوته راحت الشهوة جريت في دمه اذا كان اللي شعره ابيض وقع قدام ال- المتبرجات وال- والعاهرات و- واصحاب الموبقات والمنكرات امال الشاب اللي عنده 20 سنة قل من العشرين والتلاتين وما تجوزش وشايف الفتن وشايف البنات عاملين في نفسهم ايه ربنا يحفظنا ويحفظ اعراضنا ده اقول له يا اللي خايف على نفسك من الشهوة ومش قادر تحكم نفسك الله يحميك الله يعيذك هو في حاجات كتير بس انا بعلق على الاستعاذة لو احنا هنتكلم عن الشهوات في ادوية كتير بس خلينا هنا في الحتة دي ايه الاستعاذة بتاعت النهاردة بقى استعاذة يوسف عليه السلام عارف امرأة العزيز عملت ايه امرأة العزيز امرأة مصر الأولى زينت له نفسها و... وامرأة العزيز وغلقت الأبواب صاحبة مال صاحبة جمال وهو عزب وشاب وصغير والدنيا خلاص قدام منه اسمع الآيات أيها الشباب أيها المفتونون بالنساء والله لا علاج لكم إلا في حصن دخله يوسف فحصنه الله الحصن اللي سيدنا يوسف دخله واتحصن بيه اسمه ايه حصن معاذ الله أنا في حماية الله اسمع الآيات وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلق الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله غلقت الأبواب وقالت هيت لك أنا, ب... أنا بين إيديك أنا رهن إشارتك قال إيه على طول في الحال معاذ الله أعوذ بالله من المعصية إني أخاف الله رب العالمين أتريدينني أن أقع في الفاحشة ده أنا عندي ثلاث أسباب ما يوعنيش في الفاحشة إنه ربي الذي أحسن إلي وأنعم علي فأنا أخافه في السر والعلن أو إنه ربي يعني زوجك اللي رباني ولمني في بيته أحسن إلي أو من أضربه في ظهره وأطعنه في عرضه أحسن مثواي أنعم علي أي الله يبقى ربي أي الله أو زوجك ينفع الاثنين أحسن مثواي يعني أنعم علي أو أواني في بيته إنه لا يفلح الظالمون ده أنا لو عملت اللي أنت عايزاه أبقى ظالم والظالم لا يفلح وأنا لا أرضى لنفسي ذلك فمعاذ الله سبحان الله
كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن شوف بقى لما استعاذ. لما تعوذ منها هي هتسكت له لا لا ولقد همت به قامت عايزة تقضي شهوتها بأي سبيل وسيدنا يوسف برضه مش شوية ده في الحديث الصحيح ان سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن نص الجمال في سيدنا يوسف أنا مش عايز أقول المرأة معذورة لكن برضه هي مصرة على الموقف للفتنة اللي اتفتنت بها من جمال سيدنا يوسف ولقد همت به لتضغط عليه وتأخذ شهوتها غصبا عنه وقف ولقد همت به ابدأ مقطع جديد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه برهان ربه إن ربنا حماه ربنا ذكره به عصمه من الوقوع في الفاحشة كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء يبقى الذي يستعيذ بالله من الشهوات ربنا ينجيه من الشهوات إنه من عبادنا المخلصين طب برضه نفس الموقف حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام بس مش في النساء بقى في وضع الشيء في غير موضعه ساعات وا- واحد يقول لك كده بقول لك ايه خلي فلان ياخد الدرجة دي وعدي فلان ده يبقى بتحط واحد مش في مكانه ساعات واحد يبقى عليه الدور يطلع آه، مأمورية ياخد أجازة ياخد علاوة فيجي واحد يتوسط لك ويقول لك ايه ع- وانت يعرفك يعني بينك وبينه كلام يقول لك بلاش تطلع ده المأمورية دي طلع فلان المأمورية ديا او ادي لفلان الفلوس ديا او طلع فلان الرحلة ديا او ادي لفلان الاجازة ديا فتقوم انت تسمع كلامه يبقى وضعت الشيء في غير موضعه ده ظلم لما واحد يجي يقول لك حط واحد في مكان ما هوش بتاعه او خد حاجة, حاجة من واحد واداها لحد ما يستحقهاش اوعى تسلم ده ده شيطان من الانس جاي يفسد عليك دينك ودنياك اول ما واحد يقول لك كده اقول له ايه معاذ الله انت عايزني احط حاجة ماشي في مكانها عايزني افوت واحد وادي لواحد تاني ده ده ظلم ده حصل بقى مع سيدنا يوسف الله كان سيدنا يوسف بقى كان معاذ الله ده عنده بقى ما شاء الله دين ودنيا لما وضع الرحلة لما وضع السقاية في رحل أخيه لما قال لهم انتوا عارفين القصة هاتوا أخ ليكم من أبوكم عشان أديكم الكيل والكلام ده جابوه حط الإيه السقاية قال لهم الجماعة اللي بيشتغلوا عنده حطوا السقاية المعيار اللي بيعايروا بيه حطوه في رحل فلان الفلاني منهم وخلاص جت الآية بقى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما يصفون شوف يقولوا له إيه يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قالوا له ده أبوه أبوه بنيامين أخو سيدنا يوسف من أمه أبوه ما خلاهوش يطلع معانا إلا بعد ما أخذ علينا العهد نرجع له نقول له ابنك راح مننا وكانت السنة عندهم لما حد يسرق حاجة يتحبس سنة لحق يشتغل فيها وبعد كده يرجع لأهله طب خد واحد مننا وخليه يرجع قال لا هو صاحب الجريمة يبقى لو واحد أجرم أروح أخد أبوه أخد أخته أخد مراته أخد ابنه لا يجوز معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده خد الجاني مالكش دعوة بأهله ولا تزر وازرة وزر أخرى فيبقى لما حد يوسوس لك تحط حاجة في غير مكانها أو تحط واحد مكان واحد وهو ما يستحقش تقول معاذ الله أن أضع شيئا في غير موضعه وختاما آخر حاجة في القرآن الكريم في التعوذات القرآنية المعوذتان المعوذتان سميتا بالمعوذتين لأنهما تحميان وتكفيان وتحصنان وتمنعان صاحبهما الذي يقرأهما ويتدبر معانيهما ويعمل بهما تكفيانه وتحميانه من كل سوء ايه هم بقى المعوذتين واخر سورتين في القرآن ما تنساهمش ايه هم خمسة وستة 11 آية اسمع معايا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الصورتين دول شرحهم طويل لكن يكفيني انكم تعرفوا شرحهم من اي كتاب تفسير انا غرضي اقول لك انك لازم تواظب عليهم وضف لهم الاخلاص اللي قبلهم اللي يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شوف عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه بيقول كنت ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة فيها طش وظلمة يعني مطرة خفيفة ومفيش بدر ولا في قمر والدنيا خرس ظلام فأخذ بإيدي وقال لي يا عبد الله قل قلت ما أقول يا رسول الله سكت قول يا عبد الله أقول إيه يا رسول الله ما قالوش يقول إيه بيقول فمشى ساعة فقال يا عبد الله قل قلت ما أقول يا رسول الله فسكت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عبد الله قاعد يضرب أخماس في أسداس عايزني أقول إيه وما بيقوليش أقول إيه قال له يا عبد الله قل قلت ما أقول يا رسول الله المرة الثالثة قال قل هو الله أحد كمل الصورة لآخرها يعني وقل أعوذ برب الفلق لآخرها وقل أعوذ برب الناس لآخرها الثلاث صور دولة اقراهم ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء تحميك من كل حاجة تقراها وانت بتركب عربيتك ربنا يحميها لك تقراها على اولادك الصبح قبل ما يروحوا المدرسة او يروحوا الشغل ثلاث مرات ربنا يحميك تقراها على نفسك ربنا يحميك كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقراهم ثلاث مرات قبل ما ينام والسيدة عائشة بتحكي كده بتقول كان سيدنا النبي قبل ما ينام صلى الله عليه وسلم يضم ايديه على بعض كده اهو ويحط ايده بقه هنا كده فمه الشريف عليه الصلاة والسلام ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وينفخ نفخة كده ويقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد المرة الثالثة يخلصها وينفخ والفلق كده والناس كده وبعد ما يخلص بعد كل مرة بينفخ يمسح جسمه كل اللي طوله ايده ده حماية من الشيطان الرجيم ده جزء من المناعة يعيد لك نشاطك جرب كده والله العظيم جربها التعب يروح منك وما تحسش بالكوابيس ولا تحس بالفزع وتصبح الصبح ما شاء الله زي ما بيقولوا ايه فريش تصبح الصبح ما شاء الله في نشاط في قوة شوف بقى عقبة بن عامر الصحابي الجليل راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا كنت ماشي في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان راكب على البغلة بتاعته فأنا أخدت البغلة أسحب بيها والنبي عليه الصلاة والسلام راكب يعني بيشتغل بقى يسحب ال... زي سواق للنبي عليه الصلاة والسلام كده فقال له يا يا عقبة اركب قال يا رسول الله لا والله لا أركب بيقول أجللت مقام رسول الله أنا أركب مكان النبي يا أنا أطلع أركب على البغلة بتاعت النبي وأركب مكانه لا قال يا عقبة اركب بيقول فخشيت إن لم أركب أن أكون قد عصيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت إن لم أركب أن أكون قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت راكب مسافة مركبته رحت نازل تاني يبقى قصدي أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ماشي معاه قلت له إيه بيستغل الفرصة بقى يا رسول الله أقرئني سورة يوسف أو سورة هود ما شاء الله سورة يوسف آه سورة طويلة سورة هود سورة طويلة فقال له يا عقبة بن عامر اقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق ده خمس آيات جاي لي بقى من مية وشوية تقول لي خمسة يقول فكأني استقللت يعني أنا بقول لك سورة يوسف أو سورة هود تقول لي يا رسول الله سورة الفلق اقرأ سورة الفلق قل فبيقول روح تقريها عشان يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام معقولة يقول له اقرا وما يقراش فقريتها بيقول فحضر وقت الفجر فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الفجر قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الفلق وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الناس وبعد ما خلص قال أين عقبة بن عامر فين أنت أهو قال له ها هل أجزأت إيه رأيك أنا قريت بهم في الفجر والفجر الصلاة فيه القراءة بتبقى طويلة القراءة بتبقى طويلة يا عقبة بن عامر ما تعوذ المتعوذون بمثل هاتين السورتين يعني انت كل التعوذات اللي احنا هنحكيها اللي جاية ده اهي لو اكتفيت بالإخلاص والفلق والناس يكفيك انت عارف احنا هنشرح لسه 25 حلقة في تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام لو ما انتش عارف تحفظ حاجة منها يكفيك الإخلاص والمعوذتين وراح قايل لعقبة بن عامر ايه قال له يا عقبة بن عامر انك لن تقرأ بسورة احب الى الله عز وجل وابلغ عنده من سورة الفلق فان استطعت ان تقرأ بها في كل صلاة فافعل واقرأها اذا قمت واذا نمت عليك بسورة الفلق في كل صلاة انت تقدر في كل صلاة تخلي ركعة لسورة الفلق اعمل يقول عقبة بن عامر فما صليت صلاة إلا وقرأت فيها سورة الفلق وما قمت وما نمت إلا قرأت سورة الفلق انت عارف سر الناس ساعات يقولوا خمسة خمسة طبعا خمسة وخمسة ده كلام فاضي البتاع الزرقاء والايد الكف ده كلام فاضي بس كلمة خمسة أصلها إيه الجماعة اللي ما كانوش يعرفوا سورة الفلق في ناس ما يعرفوش يقروها أميين خالص تحفظهم مفيش فايدة ما يعرفوش ده بيقروا الفاتحة بالعافية فدول عشان عارفين إن سورة الفلق لها فايدة يجوا يقولوا للناس خمسة خمسة يعني نعوذ بال- بالخمس آيات سورة الفلق من شر كل حاسد نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا من الشيطان الرجيم وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا للجاني فالجأ إلى الله العظيم ونذ به عند الضعف